شركة الندى للإنتاج الفني والتوزيع تقدم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
مع صوت الكروان بنغني جايين نبارك ونهني بنهني بأحلى النغمات ومعاها أطيب كلمات وقبل ما ننسى نقدم همسة همسة حب همسة قرب قرب اتنين متربيين على الأخلاق وكمال الدين وفرقة الندى جاية تهني تشرتها التاني وبتغني وأنا مستني أنا مستني أنا مستني أنا مستني
لعينك يا نور العين الله معاك يا عابدين نغني لك يا زين الله معاك يا عابدين نغني لك يا زين جينا نغني لك يا زيد ندعي لك يا نور العين جينا نغني لك يا زيد ندعي لك يا نور العين الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زيد الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زيد جينا نغني لك يا زيد ندعي لك يا نور العين جينا نغني لك يا زيد ندعي لك يا نور العين الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زيد الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زين جينا نغني لك يا زين ندعي لك يا نور العين جينا نغني لك يا زين ندعي لك يا نور العين الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زين الله معاك راح يرعاك جينا نغني لك يا زين أفراح أفراح المؤمنين طاعة لرب العالمين أفراح أفراح المؤمنين طاعة لرب العالمين أفراح أفراح المؤمنين طاعة أفراح أفراح المؤمنين ما ودع أفراح أفراح المؤمنين عبادة أفراح أفراح المؤمنين سعادة الفرح هل بوادينا هل بوادينا وضاءت منه ليالينا منه ليالينا الفرح هل بوادينا هل بوادينا وضاعت منه ليالينا منه ليالينا الفرح هل بوادينا هل بوادينا وضاءت منه ليالينا منه ليالينا والله المولى المولى قد أكرمنا
والله المولى المولى قد أكرمنا
والله المولى المولى قد أكرمنا
ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا الله رسول الله رسول الله هدينا عرفنا الميلاد الميلاد بتهني عرفنا الميلاد الميلاد عرفنا الميلاد الميلاد بتهني عرفنا الميلاد الميلاد عرفنا الميلاد الميلاد بتهني اللي عرفنا الليلة الليلة دي تتمنى لكم سهرة صار عيد الفرحة تتمنى لكم سهرة صار عيد الفرحة والدارس العريس لا بعض الميلادي الليلة الليلة الليلة دي بتهني عرفنا الليلة الليلة دي النابة الليلة الليلة دي بتهني عرفنا الليلة الليلة دي النابة الليلة الليلة دي بتهني عرفنا الليلة الليلة دي تتمنى لكم سهرة صار عيد الفرحة تتمنى لكم سهرة صار عيد الفرحة والدارس العريس لا صار كل ليلادي بتهني عريسنا الليلادي الليلادي بتهني الليلادي الليلادي بتهني عريسنا الليلادي الليلادي
ندي فرحنا يوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن على السنة والقرآن مبروك وكمان مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك مبروك وكمان مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك مبروك وكمان مليون مبروك مني ومن كل اللي يحبوك إخوانك ولاد بيهنوك اخوانك دولك بيهنوك إخوانك ولاد بيهنوك والكل الليلة الليلة فرحان بيك والكل الليلة الليلة فرحان بيك الليلة فرحان بيك ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن على السنة والقرآن لقيت وظفرت بذاتي الدين والزوجة الصالحة بخير معين لقيت وظفرت بذاتي الدين والزوجة الصالحة بخير معين لقيت وظفرت بذاتي الدين والزوجة الصالحة بخير معين ورباط الله محبنا فيه ورباط الله ده حبل متين ورباط الله ذا حبل متين الله يويها يويها ويقويك الله يقويها يقويها أوي أوي يقويها يقويك ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن ندي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن على السنة والقرآن كما كنت اليوم ده بتستناه وزواجك حلم تتمناه كنت يوم لا تستنى وزواجك حلم تتمنى كما كنت اليوم ده بتستناه وزواجك حلم تتمناه وجيه اليوم ما احلى يا ما احلى وجه اليوم ما احلى يا ما احلاه وجيه اليوم ما احلى يا ما احلى واكيد الليله الليله راح نرقيك واكيد الليله الليله رمضان الليله راح نرقيك نفديه فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايشين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن نفديه فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايشين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن عالسنة والقرآن شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي شوف كل الناس فرحانة ازاي والرايح بيبارك للجاي والفرحة كبيرة وصيفها ازاي والفرحة كبيرة وصيتها ازاي وهي باينة بتضوي صدور عينيك وهي باينة بتضوي تضوي عليك وهي باينة نور عينيك نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن نبدي فرحنا اليوم باسم الواحد المنان عايزين فرحنا يدوم على السنة وعلى القرآن على السنة والقرآن عيابين عنها ومن سلامتين عنها والعروس صار العريس زفها والعروس صار العريس زفها زفها وعلها بريد عنها وعلها نشيد عنها علها بريد عنها وعلها نشيد عنها والعروس صار العريس زفها والعروس صار العريس زفها زفها القرايب والحبايب أتونا بالورد ويا الزهور حينا القرايب والحبايب أتونا بالورد ويا الزهور حينا القرايب والحبايب أتونا بالورد ويا الزهور حينا والأحباب في الحفلة والله آه شاركونا والأحباب في الحفلة والله شاركونا شركنا وعننا غريب عنها ومننا نشيد عنها عننا غريب عنها ومننا نشيد عنها والعروس العريس زفها والعروس العريس زفها ذكرها السعادة والإخلاص حالنا أمانة رب اليقين حالنا السعادة والإخلاص حالنا أمانة رب اليقين حالنا السعادة والإخلاص حالنا أمانة رب اليقين حالنا يا الله بالفرح تمم قالنا يا الله بالفرح تمم لا إله مالنا وعلنا غريب عنها وعلنا نسيل عنها علنا غريب عنها وعلنا نسيل عنها والعروس العريس زفها والعروس العريس زفها ذكرها العطر وهي العبير رشدها والليلة دي بالأنسي نحيها العطر وهي العبير رشدها والليلة دي بالأنسي نحيها العطر وهي العبير رشدها والليلة دي بالأنسي نحيها والشمول عيش الليلة قائدها والشمول عيش الليلة إيدها إيدها وعنها بريد عنها وغنها نشيد غنها عنها بريد عنها وغنها نشيد غنها والعروس العريس زفها والعروس العريس زفها زفها على الشارع ويصلي في الهادي في نبارك بالعرايس والهادي عالشريعة وكل بلادي ليلا بارك للعرايس ونادي عالشريعة وكل بلادي ليلا بارك للعرايس ونادي وبالصلاة على النبي بنحيي آه الليلة دي وبالصلاة على النبي بنحيي الليلة دي الليلة عنها غريب عنها وغنها نشيد غنها عنها غريب عنها وغنها نشيد غنها والعروس العريس زفها والعروس العريس زفها زفها ويا رب عقبال كل الحبايب الحاضر وكمال اللي غايب ويا رب عقبال كل الحبايب الحاضر وكمال اللي غايب ويا رب عقبال كل الحبايب الحاضر وكمال اللي غايب والفرحة خير كل آه القرايب والفرحة خير كل القرايب القرايب عنه الأغاريب عنوها عنوها وعنه الأناشيد عنوها عنوها عنه الأغاريب عنوها عنوها وعنه الأناشيد عنوها عنوها والعروسة العريس ذكوها ذكوها والعروسة العريس ذكوها ذكوها وعنه الأغاريب عنوها عنوها وغنوا الأناشيد غنوها غنوها وعنوا الأغانيد عنوها عنوها وغنوا الأناشيد غنوها غنوها والعروسة للعريس ذكوها ذكوها والعروسة للعريس ذكوها ذكوها والعروسة للعريس ذكوها ذكوها والعروسة للعريس ذكوها ذكوها والعروسة للعريس ذكوها ذكوها
والأذان الليلة سامع عندي قلبك لق فين دقة بتسبح خلقها للسماء المستجيب دقة تانية تانية فيها فرحة دقة تانية دقة تانية تانية فيها فرحة دقة تانية دقة تانية فيها فرحة دقة تانية فيها فرحة دقة تانية فيها فرحة لهفة بالشوق والحنين فرحة إنك تبني أسرة تمشي في النور المبين أركبي لك يا عريس الليلة شايف فرحتي آه فرحة بالجنة غرب عروسة والله دي آه أركبي لك يا عريس الليلة شايف فرحتي آه فرحة بالجنة غرب عروسة والله دين فرح ليلى ليلة ليلة ليلة ليلى ليلة ليلة ليلة فرح ليلى ليلة ليلة ليلة ليلى لينا لينا لينا فرح لينا بس لينا فرح لينا بس لينا لينا احنا المسلمين إن عيد الحق بكرة رح يزيله شمع فين وفي عيونك يا عريس الليلة شايف نظرتي آه نظرة مليانة أماني كلها للمؤمنين مؤمنين آه وفي عيونك يا عريس الليلة شايف نظرتي آه نظرة ليلة أمالي كلها للمؤمنين نظرة ثانية تانية تانية تانية فيها ترسم بيها بها بها حضرت ليا ثانية ثانية ثانية فيها ترسم بيها بها بها نظرة ثانية بيها ترسم نظرة ثانية بيها ترسم خطوتك ترحلي فيه بالعزيمة الصمبة تبني بالصحابة مؤمنين فوق شفايفك يا عريس الليلة شايف همسكين اه أنت بتناجي الأحبة رب خير مرسلين اه فوق شفايفك يا عريس اللي شايف أمس الدين اه أنت بالنادي الأحبة رب خير للمرسلين همسة ثانية ثانية ثانية ثانية فيها تدعي تدعي تدعي تدعي همسة ثانية ثانية ثانية ثانية فيها تدعي تدعي تدعي تدعي خمسة ثانية فيها تدعي خمسة ثانية فيها تدعي تدعي رب العالمين للسعادة طريق واحنا بنرد صدق أمين والأذان اللي لا سمع عندي قلبك دقتي آه دقة بتسبح خالقها بالسلائل مستبين آه بالأذان اللي لا سمع بقلبك دقتي بقى بتسبح خالقها بالسلام المستبين دقة ثانية ثانية ثانية ثانية فيها فرحة فرحة فرحة فرحة دقة ثانية ثانية ثانية ثانية فيها فرحة فرحة فرحة فرحة دقة ثانية فيها فرحة دقة ثانية فيها فرحة لهفة الذوق والحنين فرحة إنك إني أسرة بنتي في النور المبين فوقي منك يا عريس الليلة شايف فرحتي آه فرحة بنت بناتهم معروفة والله آه فوقي منك يا عريس الليلة شايف فرحة بنت بناتهم معروفة والله الفرحة ليلة لينا لينا فتي لينا ليلة لينا لينا لينا فرحة ليلة لينا لينا لينا فتي ليلة لينا لينا لينا فرحة لينا بس لينا فرحة لينا بس لينا لينا احنا المسلمين إن عيد الحق بكرة راح يزينه سمعتين